أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نؤمن به سبحانه جل جلاله ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي لحظات يطيش لها العقل من الفرحة واسمحوا لي أن أقول من الارتباك فقد عدنا إليكم بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته وهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء عادت إليكم قناتكم الحبيبة قناة الناس بالأعاجيب بقدر الله العظيم الجليل عادت ليست مجرد عودة عادية إنما عادت مع ثورة شريفة طاهرة نقية بيضاء زكية عادت على دماء صافية محبة لهذا البلد بكل تفاصيله سالت من أجل أن نتنفس الحرية من جديد إخوتي وأحبابي إذا سمحت لنفسي أن أتكلم فقد يطول الكلام فأنا جئت لحضراتكم على جناح سريع من الشوق واللهفة فنحن منكم وأنتم منا همساتنا على نبض قلوبكم خطواتنا على صالح دعواتكم اخوتي واحبابي يسعدنا ويسعدكم بمشيئه الله ان يكون اول هذا اللقاء واول هذه الافتتاحيه المباركه باذن الله تبارك وتعالى مع داعيه باسم انا اسميه دائما هكذا يطل عليكم في برنامجه الشهير كل يوم اثنين فيما سبق وبإذن الله فيما هو آت من برنامج فضفضة على قناة الناس فضيلة الشيخ الداعية الباسم محمود المصري مرحبا فضيلة الشيخ الله يبارك فيك مصطفى أهلا ربنا وسهلا يعزك.
بك.
الله يبارك فيك آه، الكلام طبعا هيبقى آه، ليس له أول ولا آخر ولا وسط لكن هذه قناة الناس نعم التي ظن الناس أنها لن تعود نعم.
وفقدنا الأمل تقريبا في عودتها إلا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فعادت إلينا كما قلت في المقدمة آه، بعد هذه الضريبة الشريفة التي قدمها هؤلاء الشباب وهذا الشعب نعم.
البطل الثائر العظيم ماذا تقول في هذه اللحظة؟
آه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البداية طبعا آه، ب- بقول الحمد لله رب العالمين على عودة هذه القناة المباركة وبقول قناة مباركة لأن الحمد لله رب العالمين شفنا ثمرات عظيمة جدا من هذه القناة في هداية بشر لا يحص- لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى كانت منارة ولله الحمد وستبقى منارة وعادت بفضل الله أولا ثم بفضل هؤلاء الشهداء وبفضل هذه الثورة العظيمة اللي بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على نجاح هذه الثورة وبنقول يعني إن كان هؤلاء الشهداء قدموا أرواحهم من أجل إن احنا زي ما أخي الشيخ مصطفى قال نتنفس هواء الحرية مرة تانية أو مش مرة تانية مرة أولى يعني إن احنا فعلا نتنفس هواء الحرية فأجرهم عند الله سبحانه وتعالى أجرهم لا ينقطع فالشهداء عند ربهم أحياء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يبارك في هذا الشعب الكريم المعطاء اللي ظهرت فعلا أصالة معدنه في هذه الأحداث الجميلة العظيمة التي حدثت ويمكن أخويا الشيخ مصطفى من شوية بيقول لي يعني بيقول لي فعلا المشهد في ميدان التحرير يعني فعلا يعني ولكن الله ألف بينهم يعني لو لو حاولنا ان احنا نؤلف هذا الجمع ونؤلف بين قلوب هؤلاء الناس ما استطعنا ولكن الله عز وجل هو الذي ألف بين هذه القلوب وحتى علقت عليها على هذه الكلمة وقلت له ده بيذكرنا بأحداث حرب أكتوبر العاشر من رمضان آه، فعلا كان نفس الأحاسيس ديت وإن كانت المرة دي كانت ظاهرة أكتر ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة واسمح لي يا شيخ مصطفى في لحظات ندعو للشهداء آه، هذه واجب الثورة اتفضل لأن ده حقهم علينا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرحمه رحمة واسعة ندعو وتؤمنه في ربع دقيقة يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تقبل شهداءنا اللهم تقبل شهداءنا اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم اجمعهم مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى اللهم احشرهم من حواصل طير خضر يا أرحم الراحمين وأتمم لهم ولنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين
آمين بمناسبة هذا الدعاء الطيب لشهدائنا الأبرار آه، لابد أن احنا نقدم آه، كلمة آه، نقول عزاء نعم آه، لأسر الشهداء ماذا تقول لهم؟
والله يا شيخ مصطفى أنا مش عايز أقول عزاء أنا عايز أقول تهنئة مم.
لأن كلمة عزاء في فقيد فقد لكن هؤلاء لم يفقدوا هؤلاء إن شاء الله هيفضلوا في قلوبنا وإحنا بن بنقول يا ريت يبقى فعلا في نصب تذكار يبقى موجود يا شيخ مصطفى في ميدان التحرير مش هقول اتحط الصور اتحط بس الأسماء الأسماء و- و- ويعني واحنا طول ما احنا ماشيين كل ما نقرا اسم يعني ومش لازم باسم محدد يعني الاسماء كلها ت- تنزل في هذا النصب التذكاري وندعو لهم دائما وكل ما نعدي ونشوف النصب ده نتذكر العمل البطولي العظيم اللي قاموا بيه وندعو لهم من قلوبنا وده واجبهم يعني ده حق حق ع- يعني علينا ان احنا لازم ندعو لهؤلاء الابطال وبنقول ل- لاهالي هؤلاء الشهداء بنقول لهم هنيئا لكم ف- فالنبي صلى الله عليه وسلم آه، أخبر أن الشهيد له سبع خصال كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح كان من ضمنها أنه يشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة الله.
فهنيئا لكم كل شهيد ونحسبهم كذلك طبعا ولا نزكي على الله أحدا كل شهيد إن شاء الله يشفع لسبعين واحد من أهله وذويه ربنا يا رب يحشركم معهم في الفردوس الأعلى اللهم آمين يا رب آمين العالمين يا رب العالمين لكن بهذه المناسبة شيخ محمود وطبعا الأسئلة كثيرة وتتداعى وال- وعندنا النهاردة إن شاء الله ضيوف كتير أنت في المقدمة وفي أهلاً.
ذكورة هذه الطلعة ال- ال- المباركة أنا أنا خادم لمن يأتي بعد إن شاء ربنا الله.
يبارك فيك آه، يعني آه، اللي احنا فيه النهارده آه، ما زال بعض ال- الناس يقولوا احنا حاسين ان احنا بنحلم ح- يعني بالنسبه للشيخ محمود المصري الداعيه الذي يعني كان آه، آه، منغمسا مع الشباب في شا- شارع الدعوه ان صح التعبير نعم.
ثم من خلال ال- ال- قناه الناس والفضائيات ال- الاخرى يعني هل ترى ان ان ح- يعني انتم كنتم تجهزون آه، آه، الشباب كدعاء الى الله سبحانه وتعالى ل- لهذا التغيير آه، آه، يعني ام ماذا؟
والله يا شيخ مصطفى هو ال- يعني احنا كدعاة كلنا الحمد لله رب العالمين يعني في الدعوة بقالي حوالي 20 سنة آه، حياتنا كلها كنا ما كناش بن- بنتوقع الحدث بالمنظر ده مم.
حتى في قلب الحدث يعني حتى في قلب الحدث ما كنا نتخيل ان ان ان الثوره تمشي بال زي بلغه السيناريو العصر، ده.
بالسيناريو ده اه يعني فانما كنا من جوانا بنقول دايما وكان دايما ال- ال- التفكير اللي بنتوجه بيه لهؤلاء الشباب بنقول يا شباب البناء انما ياتي من قاعده الهرم وليس من راس الهرم هي دي مسألة مهمة جدا إن لابد من تربية جيل على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة على النبعين الصافيين مم.
آه، وهؤلاء الشباب هم تبقى جيل التمكين مم.
لكن كيف يأتي التمكين ومتى يأتي كيف عارفينها كتاب وسنة لكن انتم كنتوا حريصين دائما على تغيير السلوكيات تغيير الاخلاق أخلاقيات تصحيح العقيده نعم آه، يعني تقريب ال- ال- ال- الشباب والناس عموما من الله سبحانه وتعالى نعم.
تطهير الن- النفس كان هذا هو المنهج للتركيز آه.
على هذا اه كانت مهمة جدا يعني ه- آه.
ه- هل هل ترى هل ترى ان كان هذا منفصل عن ال- ع- عن الواقع اللي ح- اللي حدث ولا ده كان مرتبط به كمرحله اولى يعني في الدعوه الى كان الله مرتبط والتغيير؟
بيه جدا والله يا شيخ مصطفى السبب لان آه، لو تلاحظ اللي حدث مثلا في ميدان التحرير مم.
هتلاقي الاخلاقيات والسلوكيات اللي كنا بنناشد هؤلاء الشباب ان هم يلتزموا بيها مم.
تقريبا تحققت كان ال- الواحد من دول كان بياكل هو واخوه ويقسموا اللقمه مع بعض هو ده الاثاره اهو نعم.
آه، كانوا بي- بي- بياخدوا بعض في حضن بعض و- وبيحموا بعض ما هو في حب هو في يعني آه، شيء من التضحيه والبذل والعطاء كان في خوف على حرمات المسلمين مم.
كان في شباب بينزلوا يحموا الممتلكات ويحموا الجيران ويحموا ويحموا الاهالي واهل الحته واهل الشارع واهل ال- البيت وده كان تضحيه عظيمه جدا وكان ممكن واحد فيهم يصاب فشفنا اخلاقيات ما كناش نتخيل انها تظهر بهذه الصوره لكن دايما بنقول ان شعب مصر بيظهر اثاره معدنه في الازمات بالذات مم.
ما تفهمش ايه العلاقه اسمع- اشمعنى الشعب ده بالذات اثارت معدنه يمكن ما تظهرش قوي في, ال... في ال... لما الحياه تبقى ماشيه كده عاديه لكن اول ما تيجي ازمه تجد الناس في حضن بعض تجد حب شديد جدا تجد تجد اثار لا يخطر على قلب بشر ويمكن يعني شفنا مشاهد واشياء تبكي بجد والله العظيم يعني المستشفى الميداني اللي اتعمل مستشفى الثوره اللي اتعمل طب ما الاطباء دول كانوا معرضين للموت وللقتل الى غير ذلك ولكن مش مشكله المهم ان احنا نداوي هؤلاء الجرحى كان في مفاجآت في جدا في كثيرة.
الثوره دي نعم مفاجآت سلوكيه واخلاقيه وافكار هي الثوره نفسها مفاجاه إيه، ميدان التحرير كان كان بيمثل مصر كلها بكل اطيافها بكل آه، يمكن سلوكياتها نعم.
بكل آه، نقدر نقول آه، العفويه اللي بيتميز بها ال- آه، الشعب.
الشعب المصري نعم.
لكن هو السؤال الملح احنا طبعا آه، لسه في صدد آه، هذه ال- الفرحه وهذا آه، هذا التغيير نعم.
آه، الكبير هل ترى ان ان ممكن دي تبقى صحوه صحيح التغيير كبير لكن بعد شويه هيفطر الشباب ونرجع تاني للسلوك يعني اذا ه- هذا الكلام يدعوني الى الى آه، ان انا اسالك هذا السؤال كيف نبني آه، ال- ال- الشباب بناء اخر يعني يست- تستمر هذه الصحوه وتنعكس على المجتمع ببناء حقيقي وتفضل الروح دي دائمه ايه الادوات ايه العناصر المطلوبه لتحقيق هذا والله حاجات كتيرة يا شيخ مصطفى أول حاجة آه، دور الدعاة بقى والعلماء في الوقت ده هيبقى دور يعني آه، دور مهم جدا وأساسي آه، أكتر من دور السياسيين وإن مم.
كنا لا نقلل من من قدر أدوارهم هي في- ادوار مكمله هي يعني أدوار مكملة مم.
لكن دور الدعاة في الوقت دوت في تأصيل المنهج التربوي آه، والمنهج الأخلاقي والمنهج السلوكي إن يا شباب ربنا آه، جعلكم سبب لنجاح هذه الثورة العظيمة مم.
بعد فضل الله سبحانه وتعالى فخدوا بالكم ان التوفيق ده ما تمش الا بمراد الله سبحانه وتعالى ان تنصروا الله ينصركم مم.
طيب ويثبت اقدامكم التثبيت ده هيجي ازاي التثبيت ده مش هيجي الا اذا احنا فعلا عملنا كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى مم.
بمعنى ان الشباب اللي خرج للثورة واللي نادى بالحرية واللي نادى ب ب ب بزوال هذا الفساد لابد ان هو يضع مكان الفساد دوت اصلاح في البلد الاصلاح لن يتم الا من خلال كتاب وسنة مم.
لان اي اصلاح بدون منهج ربنا وبدون سنه نبينا فهو فساد مم.
آه، ومش معنى كده ان احنا بننكر آه، آه، اي اصلاح آه، دنيوي لا الاصلاح الدنيوي ايضا يكون في اطار برضه هذا الشرع فاحنا بنقول دور الدعاء هنا ان هم يربطوا قلوب هؤلاء الشباب بكتاب الله وبسنه رسول الله توجيه النوايا توجيه النوايا بكل شيء تنظيف الشوارع آه، خدمة الناس طبعاً.
كل ده يكون الهدف منه ويأصلوا إصلاح ويربطوا- المجتمع آه.
والنية منه يكون لله آه.
سبحانه تعالى وتعالى اصلا شيخ مصطفى ويربطهم ما بين حب الدين وحب الوطن لان مم.
بعض الشباب في مم.
فترات طويله جدا كانوا بيظنوا ان دي حاجه ودي حاجه والاثنين منفصلين مم.
ولو جاء حب الدين لابد ان ينفصل عن حب الوطن وده ينفصل بالعكس مم.
حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكه بكى وقال والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجون منك ما خرجت طب شيخ محمود بسمح لي أقول لك يعني أنت دائما تعلم وتعظ وتدعو إلى الله يعني أنت المتكلم والناس يسمعون والش- ومنهم الش- الشباب نعم أقول لك بكل صراحة ماذا تعلمت أنت نعم.
من من شباب الثورة والله اتعلمت منهم كتير قوي مم.
اتعلمت منهم حاجات كتير قوي انا يعني يمكن شباب الثوره آه، شباب 25 يناير الشباب دول الحقيقه مش علمونا انا لوحدي مم.
علمونا كلنا علموا الدعاة علموا العلماء علموا علموا ال- الشرق علموا الغرب علموا القيادات الغربية اللي طلعوا قالوا لازم ندرس الثورة ديت ولازم ونتمنى ان اولادنا يطلعوا زي هؤلاء الشباب علمونا حاجات حلوة قوي مم.
وكنا بنفكر أهمها اهم هذه الاشياء الحقيقة ان ال- ال- حتة البذل والتضحية مم.
ان مش مهم انا المهم بلدي ان فعلا ان ان ان ان شباب استرخص دمه قال مش مهم ان دمائي دي تقدم بس اللي بعد يعيش هو في مم.
اكتر من كده يعني هو هو بيقدم دمه وهو عارف انه مش هيعيش خلاص ومش هيستمتع بال- بال- بالحريه اللي احنا بنتنفسها دلوقتي مم.
لكن مش مهم انا اموت بس غيري بس غير يتنعم بهذه الحرية وهو ده اللي النبي علمه لنا لو أن لو لو لو كان في يد أحدكم فسيلة شتلة مم.
وقامت القيامة فليغرسها طب ده أنا خلاص هموت وال- يعني القيامة قامت خلاص أو هتقوم خلاص فمن سينتفع ده مش مشكلة الإيجابية الإيجابية والعطاء الإيجابية لآخر نفس لآخر في نفس الحياة هو ده آه، ديننا طبعاً.
وهو ده طبعاً.
آه، منهجنا طبعا آه، يمكن طبعا أنا بسألك أسئلة فكسية سريعة يعني ل- ل- لزحام ال- الفقرات وتداعي الأمور لكن الشيخ محمود المصري في أثناء الثورة اسمح لي إن إحنا إحنا في زمن نعم.
آه، ال- الثورة هذه علمي- علمتنا آه، آه، ال- ال- التغيير نعم.
وما يبقاش في شيء في نفوسنا نعم، طبعاً.
ي- ينبغي أن يقال طبعا ويكتم آه، آه، آه، موقفك كان من من الثورة كان آه، آه، يعني مدعى للتساؤل والاستغراب وأنت داعية محبوب لدى الناس وتقول كلمة الحق وربما تاريخك م- يشهد أنك يمكن منعت و- وعذبت من النظام ال- آه، الحمد السابق لله و- رب العالمين.
ونجعله في ميزان حسناتك آمين.
لكن آه، آه، ما, ما, ما تكلمت به على التلفزيون الرسمي في هذا الوقت آه، طبعا آه، يعني آه، أثار حفيظة بعض الناس الناس.
وبعض الشباب و- نعم وحصل عليك هجوم واحنا بنقول احنا في زمن المكاشفه أطبع.
مش المحاكمه يعني أطبع.
مش وقت المحاكمه لكن دي مو- مو- نقطه مهمه نعم.
آه، واجب علينا ان احنا نوضحها طبعاً، للناس طبعاً.
وربما يكون لك حق في هذا إن طبعا إحنا- هم ليهم حق علينا واسمح لي بس اطول نفس في الجزئيه دي بس فقط شو مصطفى آه، يعني ع- عاجل عاجل لحد ما يقطعوا علينا ان شاء الله هو يعني اولا آه، احب اقول لاخواني واحبابي اولا قبل الاحداث مباشره انا كنت اصبت بنزيف في عيني اليمنى وبعدين آه، جت الاحداث بتاعه الثوره في بدايتها في بدايه احداث الثوره يا جماعه وخلينا واضحين قوي قوي مع بعض وبتكلم مش دفاعا عن نفسي والله انما دفاعا عن كل اخواني الدعاء اللي تكلموا نفس الكلام اللي انا قلته اولا في في في بدايه الاحداث الامور كانت غامضه متفق معايا يا شيخ مصطفى نعم. مم.
كانش حد عارف ال- الدنيا رايحه فين بالبلدي كده آه، كتير من الناس طبعا كان في نت م- مقطوع وكان التليفونات مقطوعه لكن تليفونات البيت كانت شغاله وكان المساجد مفتوحه والناس بتجيلنا آه، ضغط جماهير لا يخطر على قلب بشر على كل الدعاة المعروفين يا شيخ ما يصحش لازم يكون لكم موقف الموقف دلوقتي مش للساسه وانما ل- للدعاة والعلماء ولازم الناس تسمع كلمتكم واللي يقول لي بيوتنا اتخربت واللي يقول لي خسرت 400 الف في البورصه واللي يقول لي حصل لي مش عارف ايه واللي يقول لي الرعب وطبعا احنا انا عن نفسي كان كل يوم تحت بيتي كان ضرب نار يوميا شغال بالاضافه ل 6 مليون مصري مش عارفين ناس ارزقيه مش عارفين يروحوا شغلهم بالاضافه آه، ب- ال- الشيء اللي كان يؤ- يؤلم الانسان 300 شهيد واكثر من 300 شهيد و1000 مصاب الى غير ذلك وصدر قرار بالفعل ولولا فض- فضل الله سبحانه وتعالى ثم يعني شهامه القائمين على القوات المسلحه كان صدر قرار بالفعل بضرب هؤلاء الشباب جميعا بالرصاص الحي. في ظل هذه الاحداث كان مم.
ال- ال- لا لا استطيع ان لا انكر على احد على فكره آه، و- وان كنت قلت للشباب طب كفايه نروح الا اني لم انكر على اللي قالوا للشباب اقعدوا وده وده واضح جدا من حواري اللي حصل في الوقت دوت كانت قناه الناس كانت لسه م م لم تفتح وكان القناه الثانيه اللي بطلع فيها برضو كان لسه ما فيش هوا فيها كان لظروف ما فما كانش في اي قناه اطلع فيها والنت مقطوع ومش عارف اعمل ايه وبعد ضغط شديد جدا جدا من الناس آه، اتصل بي احدى القنوات وقالوا لي عايزينك في مداخله في يعني آه، آه، حلقه بسيطه كده حوالي نص ساعه والله واقسم بالله لم يملوا علي اي شيء انما تكلمت من منطلق احساسي بالخوف على هؤلاء الشباب ده من ناحيه وعلى فكره ده مش كلام انا بس ده كلام كتير من الدعاء قالوه وكلام كتير جدا جدا من آه، الاعلاميين الى غير ذلك وكلام اغلب الشعب كانوا بيقولوا باللفظ كده يا جماعه احنا خايفين الشباب دولت يت- يتقتل او يعتقل واللي دخل معتقلات عارف اللي بيحصل في المعتقلات لكن شيخ أو محمود خايفين- اسمح لي معلش سريعا ما كانش ما كنتش مستغرب ان التلفزيون الرسمي هو اللي بعت لك ولاول مره يعني كان هو كان ولأول مرة.
الشيخ ال- محمود المصري معروف في الدنيا آه.
لماذا لجأوا لك في في في هذا التوقيت بالذات؟
آه، ف- لسبب ايه هو السبب السبب ان هو بي كانوا بيركزوا على داعيه يكون ليه قبول عند الناس يقول كلمه تهدئه فقط انما لم يملوا عليه اي كلمه بالمره والناس موجودين الحمد لله رب العالمين شايف الموضوع يا شيخ مصطفى مم.
ان في الوقت ده يقينا كان في حاجه من الاثنين هتحصل اما ان الثوره تكتمل زي ما حصل والله الحمد والمنه ويحصل آه، آه، تنحي و- للرئيس والى غير ذلك و- وذهاب هذه الرؤوس الفاسده و- و- والحمد لله رب العالمين بدانا نتنفس هواء الحريه فلله الحمد حتى لو انا آه، لامني الناس فانا اتحمل اللوم في سبيل نجاح الثوره. طيب لو كان حصل العكس لا قدر الله لو كان حصل ان تم ضرب هؤلاء الشباب جميعا بالرصاص الحي وانا كنت واحد مثلا كنت طلعت وقلت لابد للشباب انه يفضلوا موجودين في الميدان كان احنا الناس هتقول إيه؟
365 شهيد تقريبا كانوا هيقولوا في الوقت ده يا شيخ مصطفى يعني حصل الشيخ ضرب محمود- للشباب اه كان يقولوا الشيخ محمود من اكبر اسباب قتل هؤلاء الشباب في ميدان التحرير لان هو اللي قال لهم اقعدوا مم.
صح كده فكانت المسألة سلاح ذو حدين آه، طبعا بعض الناس آه، فسروها تفسير آه، الله يسامحهم وانا مش زعلان من حد خالص وتعودت ان انا بفضل الله يعني دائما انقي صدري من اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى بعض الناس قالوا لا طالما طلع في التلفزيون المصري وقال للشباب وانا على فكره لما طلعت انا ما ذميت في الشباب ابدا انا طلعت قلت يا شيخ مصطفى باللفظ قلت هؤلاء الشباب والله تاج فوق رؤوسنا يعني آه، صنعوا لنا التاريخ و... و... وتنفسنا هواء الحريه من خلاله ما هو لكن الشباب ننتظر ان نفذوا اللي قالوه خير واما نفذوش ارجعوا ميدان التحرير ما هوش بعيد فالكلام كان واضح بعض الناس قالوا اه اكيد بقى الشيخ بقى مع النظام انا عايز اقول حاجه صغيره خالص لاخواني واحبابي بكل حب والله يا شيخ مصطفى انا لو كنت مع النظام انا بقالي 20 سنه في الدعوه ليا ومش بقول هذا على سبيل الفخر ليا اكتر من 1000 محاضره وليا 165 كتاب عمرك يا شيخ مصطفى شفت كتاب ليا او محاضره فيها ولاء للنظام القديم لا سمعت هذا لا وز- شفتني في كتبك كلام موجوده طلعت، لل- آه، ش- آه، قلت آه، نفديك ب- يا ريس ولا اي كلام كان- ولا عملت طيب ادي اول حاجه مفيش اي كلمه في كتبي ولا دروسي آه، آه، كانت تميل الى النظام ده رقم واحد رقم اثنين انا عمري في خلال 20 سنه دي ما طلعت في اي تلفزيون رسمي ولا مره واحده ده رقم ثلاثة انا منعت من الدخول اي مسجد في مصر من ست سنين ممنوع ادي اي درس في اي مسجد في مصر ومش عشان انا فكري وحش لا كان مشكله آه، كما قيل لي من الجهات الامنيه ان انت مشكلتك يا شيخ محمود ان انت جمهورك كبير جدا بيعمل لنا مشاكل في الشوارع انما كفكره ان انت لا بتتعرض لحد ولا اي حاجه منعت من كل سفرياتي للدول الاوروبيه في اكتر من كده في التسعينات من اول سنه 91 لحد سنه 2000 ياما اتخذت وتعذبت واتكهربت وحصل معايا إيه اللي ما يعني اللي يعني شفت الموت بعينيا لو كنت مع النظام ما كانت الدنيا اتفتحت لي يا شيخ مصطفى ما كنت على طول في التلفزيون المصري ما كان انزل المساجد ويتفتح لي الدنيا ما كان ما كان يحصل يحصل يحصل حاجات كتيره جدا يا جماعه وانا ارجو ارجو الموضوع ما يخصنيش والله يخص كل الدعاء اللي اتكلموا في هذا الموضوع كان الوقت ده يا حبايبي حبا- يا احبابي وقت فتن وقت فتن الاصل في وقت الفتن ان احنا نسكت زي ما الصحابه كانوا بيعملوا لكن لما الناس ألحوا علينا نتكلم لان ولادهم هيضيعوا ولان ولان ولان وانا عارف يقينا يا جماعه ان الثورات لابد يكون لها تضحيه يعني يعني لو قتل حتى ألف شاب آه، سامحني مش كتير بالنسبه لتحرير امه كامله نعم لكن برضو قلوبنا كانت فعلا بتتقطع عشان الشباب دول من ناحيه وفي نفس الوقت كنا خايفين لان مصر لو لم تنجح الثوره مصر كانت هيحصل فيها اشكاليات لا تخطر على قلب بشر كنا ممكن نتحول الى العراق آه، الثانيه كان هيبقى في م- يعني مصائب في بلدنا والحمد لله ان ربنا حافظ بلدنا انا يعني بقول ايه متحمل كل ما قيل في حقي والحمد لله ان نجحت الثوره والحمد لله ان احنا تنفسنا هواء الحريه لكن حبيت اوضح سر موقفي اني والله الذي لا اله غيره ان انا لا قلت كلمه مجامله للنظام ولا قلت كلمه مجامله لاحد انما قلت هذا خوفا على الشباب وخوفا على مصر ان كان حد من اهل مصر حمل في صدره شيء من ناحيتي فانا بعتذر وانا اسف اعتذر لكل اهل مصر بل اعتذر لكل آه، آه، المسلمين في اقطار الارض كلها ان كان شيخ حد فيهم محمود غلط.
انت اعتبرت ان خروجك على التلفزيون المصري باعتباره ان هو تلفزيون الدوله آه، الرسمي اكثر توصيلا للناس في هذه ال- ال- ال- ال- اللي سم- سميتها انت في في وقتها وبعض الدعاه ال- الفتنه نعم يعني آه، كنتوا شايفين انها ممكن تبقى فتنه نعم ف- ف- آه، ف- فبتبينوا دور الداعيه نعم.
آه، في زمن الفتن يعني نعم.
اللي هي القاعد فيها خير من القائم كما جاء نعم في في نص ال- الروايه نعم.
هو ده السبب اللي آه، آه، اللي خلاك قبلت هذه الدعوه لا، الا لا.
بعض الدعاه نعم.
سكتوا تماما ورفضوا ان هم يتعاملوا نعم.
مع التلفزيون المصري و- او يدلوا باي تصريح انا اللي حصل يا شيخ مصطفى آه، لو كانت قناتنا الحبيبه المباركه قناه الناس مفتوحه وقتها لاكتفيت بقناه الناس ولو كانت القناه الاخرى اللي كنت بطلع فيها ايضا كانت مفتوحه في الوقت ده كنت اكتفيت بها مم.
يعني كنت اكتفي بالقناه اللي انا اطلع فيها فقط لاني لا احب ان اطلع في اي, أي تلفزيون تاني مم.
لكن ل- لما كانت كل القنوات دي في الوقت ده مغلقه اما انها مغلقه تماما او آه، الهواء ممنوع عنها او الى غير ذلك تمام فما كانش في فرصه ان نطلع الا في اي قناه بقى تعرض علينا ان احنا نطلع نقول كلمه آه، نحقن بها دماء هؤلاء الشباب وده كان الفكر اللي كان زي ما اقول مش مش فكر محمود المصري ولا فكر فلان الفلاني لا ده كان فكر عدد كبير جدا من الدعاة اللي موجودين على الساحه وكان في فكر اخر واحترم ولو كنت انا بقى يعني عايز اقول ايه كنت ممكن اطلع اقول ايه يا جماعه آه، لابد ان نحقن دماء الشباب ويلا روحوا وانا الوم على كل من قال لهم ابقوا انا ما قلتش كده ولو قلت كده ابقى غلطان ليه لان انا عارف ان في راي في الوقت ده وفي راي اخر يحترم ده ويحترم ده لو كانت الثوره عياذا بالله لم تنجح وانا طلعت قلت يا شباب اوعوا تغدروا ميدان التحرير اللي قالوا في هذا الوقت محمود المصري هو سبب قتل الشباب على اي الاحوال يعني طبعا فانا دي بعتذر كانت يعني كلمه قضية- اخيره آه.
كنت انا بع- فعلا بعتذر ان كنت حد ظن ان انا اخطات يعني او او انا اقول أنا اخطات حتى فانا بعتذر ل- ل- لكل مصر وكل الدول العالم وكل المسلمين وبعتذر لشباب 25 وبعتذر لاي حد في الدنيا ظن بي سوءا لكن ارجو ارجو آه، آه، يعني بالله عليكم آه، حسن الظن يعني الظن، شيخ حسن مصطفى احنا يعني احنا آه، في دعوه دعوة هي دي طبعا دعوة شعارنا 20 في ال- في المرحله دعوة اللي 20 جايه سنة.
كلها ان احنا نحسن الظن آه.
ونجدد دعوة ونطوي دعوة الصفحات دعوة 20 اللي- سنة نعم مش ممكن ن- نلغيها ب- بخطأ لو صح انه خطأ ما ينفعش لابد يكون في انصاف وانا بعتذر لكل مسلم بارك الله فيك اشكرك شيخ محمود وان شاء الله نتمنى ان يعني دعوتك تمتد ولقاءاتك ان شاء الله على ربنا يبارك هذه الشاشه آه، تكون مستمره باذن الله.
الله لجمهورك الحقيقه اشكر فضيله الشيخ محمود المصري وان شاء الله باذن الله فقرتنا في هذا اليوم المبارك مستمره انتظرونا